يقرب إليه إلا ودلنا عليه وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه سبحانه بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه ضراعتي ودعائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي من غير ربي من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي وإن من شيء إلا يسبح بحمده فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المتواضعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله موضوع حديثنا الليلة وفي هذه الدقائق موضوع خطير ومهم جدا تأتي أهميته لأنه يمثل ركنا من أركان العقيدة لا تكتمل العقيدة إلا به فلا نريد تمييعا ولا نريد تفريطا ولا نريد إفراطا فلا إفراط ولا تفريط نتكلم بالكتاب والسنة لنضع بين يدي الأحبة ركنا من أركان العقيدة وشرط من الشروط التي لا يتحقق الإيمان إلا به بل إن كلمة التوحيد لا تكتمل أو لا يكتمل للعبد التوحيد الخالص لله إلا بما نتحدث عنه اليوم احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين الموحدين والبراء من الشيطان وأتباعه وغيرهم ممن يتبعونه من أهل الكفر والمبتدعة والمنافقين وأهل الشرك كل هذا لابد أن نتكلم عنه ونعلم الآن أهمية هذا الموضوع وخطورته فيا كل أب ويا كل أم ويا كل أخت ويا كل أخ انتبهوا لابد أن نعلم أن هذا الكلام ليس من عندي إنما هو من كلام الله ومن كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عنوان حديثنا في هذه الحلقة تحت عنوان لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كنا الولاء هو حب ونصرة حب لله ورسوله والصحابة ونصرتهم أي نصرة المؤمنين الموحدين وأما البراء بغض وعداوة من الكافرين والمشركين والمنافقين بغض للطواغيت الذين يعبدونهم من دون الله من الأصنام المادية والحسية والمعنوية مما نراه من الأهواء والآراء المتشعبة عند هؤلاء نبغض الكفر كله والكفر ملة واحدة أخي الكريم نتوقف الآن لنبين أهمية هذا الموضوع ليه بنتكلم فيه وهنبين صور الولاء للكافرين يعني اللي يعمل كده يبقى موالي ليهم وخلي بالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا ان كلمة التوحيد كما برضه فهمنا ابن تيمية هذه الكلمات التي خرجت من رسول الله محمد فقال ان المسألة مش مجرد انك تحب بالقلب وبس لازم توالي لازم تنصر لازم تنصح لازم تقدر لازم انك تعز كل مؤمن بيمشي على كتاب الله وسنة رسول الله وفي نفس الوقت لازم تعادي لله يعني ايه واحد يعادي الله ولا يؤمن برسول الله وهو في الأصل سبحان الله على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى ولا أراد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين نقول لك ده حبيبي وروح قلبي وهو أقرب إلي من المسلم الكلام ده لا يجوز ولا يصح تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نبين خطورة الموقف إن من يتخذ الكفار أولياء أو يتخذ المشركين أولياء أو يتخذ المنافقين أولياء إيه حكمه الكلام مش من عندي إنما من كلام الله أول حاجة دول منافقين يعني إيه يا شيخ ده صحف من الصحافة يعني من يكتب فيهم كتاب كبار ده فيه نفاق لأنه بيوالي أعداء الله لأنه بيوالي من لا يؤمن برسول الله من عندي اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشر المنافقين بشر المنافقين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء الذين يتخذون الكافرين أولياء أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله فإن العزة لله جميعا والله دي قرآن والله ده قرآن يا أخوانا اتق الله في قلمك اللي بتكتب بيه أيها الصحفي اتق الله في فتواك اللي بتفتي بيها يا داعية يا عالم اتق الله يا طالب العلم اتق الله يا موظف ولا أنت يا مسؤول حتى لو كنت مين ربنا سبحانه وتعالى يا الله آيات والله تهز القلب إن العذاب هيبقى شديد جدا ما تسمع الآية كده وتركز بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما من هم يا رب الذين يتخذون الكافرين أولياء الذين يتخذون الكافرين أولياء أولياء من دون المؤمنين بيعملوا كده ليه أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله فإن العزة لله جميعا بشر المنافقين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما من هم يا رب الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ده ده حبيبي ده ده قريب مني أصله معلش ما برتاحش للمسلم فلان ده مسلم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى اليهودي ده أحسن منه يبقى النصراني ده أحسن منه إحنا ممكن نقول أفضله أو أثني على أمانته أثني على معاملته لكن مش, مس مش ممكن بحال من الأحوال لو حطيت كل العناصر في كفة والإيمان بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كفة يكسب المسلم يكسب المسلم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بتعملوا كده ليه مدد يا أمريكا مدد يا أوباما مدد يا غرب مدد يا شرق انتوا عاوزين ايه تحموا نفسكم كانوا حفظوا لكم الكراسي ده واحد هرب والتاني اتسجن والتالت اتحرق والرابع اتقتل وأسأل الله جل وعلا أن يذلك يا بشار إن شاء الله بإذن الله قادر قادر سبحانه وتعالى عملوا إيه لهؤلاء وهيعملوا إيه لأنفسهم لما الملك يشاء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما آه ممكن بنغلط وكل ابن آدم خطاء لكن في العقيدة نضحك على الناس نضيع الناس بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما من هم يا رب الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة هم بيدوروا على إنهم يبقوا فوق فإن العزة لله جميعا الله هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء فاوعى أبدا تداهن اوعى تنافق اوعى أبدا توالي أعداء الله اوعى تنصر فاسق ومنافق وكافر ومشرك على موحد الكلام ده مش كلامي لو جبته من عندي حسبوني والفهم مش فهمي لأن برضه جايبه من فهم النبي صلى الله عليه وسلم للآيات اللي علم به الصحابة واللي علم به التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وقلت لا إفراط ولا تفريط أنا مش هغالي في مسألة الولاء والبراء وخلي بالكم كل الكلام ده أنا ما بقولش نتعامل وحش مع الناس بالعكس كل واحد ياخد حقه ومش ممكن لمسلم محترم عاوز يبقى إيمانه كامل ياكل حقوق الناس ولا يؤذي الناس ولا يتكبر ويتجبر على الناس بس لازم يكون عزيز لازم يكون فوق حتى لو كان واقف قدام أكبر دولة في العالم أنا مسلم فبالشرق أو بالغرب لست بمقتدي عقيدتي مش هتكتمل إلا بكده بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي حاشايا يطويني سراب سراب خادع كم من الممالك تهاوت وكم من الدول سقطت وكم من الزعماء تحت التراب وتحت الأقدام يداسون بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي حاشايا يطويني سراب خادع سيبونا بقى من الخداع ده ومعي كتاب الله يسطع في يدي هو ده المنهج هو ده القانون اللي المفروض يحكم العالم كله هو ده ال ال ال النبراس الطريق المستقيم المفروض كله يشاور عليه مش يقول لك ينفع دلوقتي وما ينفعش دلوقتي انت اللي ما تنفعش انك تحمل النور ده انت مش قد النور لان عينيك اتعودت على الظلام انت مش قد الميه العذبه النظيفه لان عينيك وجسمك وروحك ونفسك اتعود على الماء العكر اتعود على الخبز انما القران ده نور خايف ليه خايف ليه من تطبيق الاحكام خايف ليه من انك تسمع كلام الملك الذي لا يغفر ولا ينام كلنا بنغلط يا اخي عاوزين حاجه تجيبنا على طريق الله هو انا بقول الكلام ده ما هو هيبقى عليا وعليك بس انا بحاول اكون منصف اني بقول سمعا وطاعه حتى لو انا غلطان اخد نصيبي يبقى انت يلي بتوالي الكفار وبتعليهم عن الموحدين انت منافق بنص الايات الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وهتتذل في الاخر الامر الذي يليه خلي بالك ان الله جل وعلا تبرأ منك انت عارف لما الواحد والله المثل الأعلى وبالمثال يتضح المقال لما ولد يكون عاصي وعاق يدخل على أبيه فيجي يدخل عليه يقول له أنا جيت لك يا أبي يقول له اطلع بره لن تبني ولا أعرفك يا لما الأب يقولها لابنه ولا الأم تقولها لابنها ده الكلام ده مش براءة من واحد من الدعاة ولا حتى من صحابي من صحابة رسول الله صدقني ان البراءة ديت مش من النبي بس انها من الله انت يلي بتوالي الكفار والمشركين واليهود وغيرهم ومن هم على شاكلتهم ممن لا يؤمنون بالنبي محمد خلي بالك بتحسب في الشرع وفي الكتاب والسنه إنك ممن تبرأ الله منهم ممن تبرأ الله منهم يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين أنه تبرأ من هؤلاء وفي هذه الآية يعني سبحان الله يخرج الذين تولوا الكفار وعززوهم وأعلوهم ونصروهم ووقروهم واحترموهم على حساب الموحدين بأنهم ليسوا على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم انحرفوا الآيات شوف ربنا بيقول ايه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله وإلى الله المصير هترجع له هتقف بين ايديه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ربنا بريء منه الكلام ده في الايات سوره ال عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ينصروهم ويحبوهم ويقدروهم وسايب المؤمن يا ناس الآيات واضحة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ما احنا هنضبط المسائل ممكن آه ممكن ممكن واحد يقرب من تاجر ممكن واحد يقرب من حاكم ممكن واحد انت مالك بتحبه ما اخدعش نفسي وربي لن أحب من لا يحب رسول الله والله ما اضحك على نفسي ولا اضحك على الناس عمر ما احبك يا اللي ما بتحبش النبي بحبكش انا بعلنها عشان اموت عليه انما هفضل اميع واقول انا بحب فلان ما بحبوش لكن عمري ما هاخد حقك وعمري ما هضرك وعمري ما هعمل حاجة النبي امرني اني ما اعملهاش لان النبي المؤدب علمنا الادب علمنا حتى اكل من اكلك لو انت من اهل الكتاب علمني اني اشاركك في فرحك في الأمر اللي, اللي أنت هتحتاجني فيه مش عشان المسألة فيها رضا عما تفعل من الأفراح المخالفة لا في الجزئية اللي أنت هتحتاجني فيها فرضا محتاج طعام وطلبته مني مش هحوشه عنك بس بشرط لا ضرر ولا ضرار تديني حقي وأعطيك حقك ده ليه أصلك جاري والنبي أمرني أن أكرم الجار فلك حق علي كما علمني الملك العلي وعلمني رسولي محمد صلى الله عليه وسلم لكن خلي بالك المسألة هنا ما هياش مجرد مجاملات أنا مش ممكن بحال من الأحوال أحط نفسي في موضع أن الله يتبرأ مني إلا أن تتقوا منهم تقاه ممكن يكون واحد بعيد عن البلد بتاعته والحاكم بتاعها غير مسلم كافر يهودي نصراني أي حاجة فبدأ هو يظهر الحب بس قلبه على الإيمان قلبه مش مميع قلبه مش قابل للأخطاء ويقول لهم وافقكم على اللي انتوا بتعملوه وأنا معاكم على عدم الإيمان بالنبي محمد لا ده العملية إظهار خوفا من الفتك به أو لأمر ذهب إليه وهو ضروري ثم عاد بعد ذلك وعاد إلى حاله وأمره مع هؤلاء لأن الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام للمحبوبين ظاهرا وباطنا وأما البراء هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار نقول له يا أخي اتق الله أؤمن بالله وبرسول الله محمد هيقول لي لا أفضل تاني أعذره وانذره فإن مرجعش أتبرأ منه أقول له مش هحبك إنما هعاملك معاملة حسنة لو اعتديت عليها أعتدي أو أرد عن نفسي اسمع رحمن الله وإياك إن من يوالي الكافرين والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم الله جل وعلا سخط عليهم هو من المغضوب عليهم ربنا سخط عليه بل إن الله أخبر في الآية نفسها إنه لم يكتمل إيمانه من فعل ذلك ده لو كان لسه من المسلمين أنه لا يكتمل إيمانه ما عندوش إيمان كامل لأنه لو كان مؤمن إيمان كامل ما كانش عمل كده ما كانش موالى الكفار والمشركين والمنافقين وأهل البدع والأهواء على حساب الدين وعلى حساب أهل التوحيد من المخلصين اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ده انت تسمع وتركز ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الآية بتكتمل لما ربنا يوضح ان دول ما اكتملش ايمانهم بل لو كانوا اصحاب ايمان حقيقي زي ما بيدعم اياما تدعي الاسلام بهتانا هلا اقمت على دعواك برهانا ده لا شكلك ولا رسمك ولا زيك ولا كلامك ولا فعلك ولا عقيدتك بيبينوا كده انت ايه بالظبط احد الدعاه اللي بيسموه خطيب الثوره يقول لك انا كنت بقف في التحرير ما اعرفش المسلم من النصراني اه عندك حق انا عن نفسي ممكن اقف كثير منهم ما اعرفهمش لكن ممكن اميز بعض الناس يا حبيب قلبي ممكن اميز بعض الناس بسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انما لان الشكل يعني مقارب معذره انت مش عارف تميز يعني لما تقعد مع احد ال يعني سبحان الله اصحاب الملل الاخرى والاتجاهات الاخرى وتقول له سماحه القس سامح مريس سماحه القس وبعدين تفضل تتكلم في حقه كلام ما شاء الله ثم تتكلم بأسلوب خطير جدا في يعني يتناقض مع العقيدة السليمة الصحيحة نضحك على بعض نتكلم هذا الكلام وبعدين نضل الشباب اللي بيحبونا اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله ولو كانوا يؤمنون بالله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا الله الآيات كأنها سهام في نحور وقلوب هؤلاء ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون الله أكبر ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول في الآية اللي جت سورة المائدة دي بيقول إن ده جملة شرطية ولو لما تيجي فهنفي الإيه جواب الشرط سبحان الله ولو كانوا يؤمنون هم ما بيؤمنوش إيمان كامل حقيقي والآية ممكن تطلق في مسألة الإيمان لكن أنا هاخد يا سيدي بالضابط اللي هو الإيه اتفقنا عليه من البداية لا نغالي في مسألة الولاء والبراء ولو كانوا يؤمنون إيمانا كاملا بالله والرسول وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يبقى حكم الله عليهم ان هم ما عندهمش إيمان كامل وسخط الله عليهم وهم من أهل الفسق الكلام ده من كلام الله فالدكتور الجامعي اللي طلع في الجامعة يهلل ويكبر وبيقول للإخوة اللي هم إخواننا في الوطن بين المسلمين الموحدين ويقول لهم إن دول أفضل من أهل الإسلام بل إنه هذه الديانة أفضل من الإسلام هو مسلم وهو مسلم نقول له الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة أنت ممكن تكون منهم أنا بقول ممكن لأن أنا مش قد إن أؤكد إنك منهم إنما أنا هقول لك آية تسمعها يا من تتولى اليهود والمشركين ومن هم على شاكلتهم اسمع ماذا يقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الآية ديت لازم هنسمعها ونركز فيها شوية أصل موضوع الحلقة يعني كنا عاوزينك تخففوا شوية لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هنرجع تاني للي عملناه نرجع تاني لأهل الكفر والعناد يشاوروا لنا من بعيد بأصابعهم وإحنا أعز من أكبر تخين منهم في العالم كله لأن إحنا لو عشنا هنعيش محترمين ولو متنا هنموت شهداء بإذن رب العالمين يعني حياتك حلوة ومماتك طيب وعندك خيرية في المصير يبقى هتخاف من إيه وليه وعشان إيه ما تضيعش عقيدتك ما أنت عليك ذنوب وإحنا علينا ذنوب وانت فيك عيوب واحنا فينا عيوب العقيدة لا العقيدة لا عشان نقدر نعيش عشان نتنفس إسلام نظيف ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات آيات عظيمة من الله هذا النداء مش مني يا اللي كنت معترض على العنوان ده مش مني اسمع ماذا يقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ركز في كلمة أو في الآية ومن يتولهم منكم أنت عارف لو إحنا شلنا كلمة منكم كانت ممكن تمشي ومن يتولهم فإنه منهم لكن ربنا عاوز يأكد لنا لما نادانا في الأول يا أيها الذين آمنوا بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يعني أنت مؤمن ومع ذلك توليت هؤلاء من اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم منكم يا أيها الذين آمنوا فإنه منهم عشان يخصصها عشان يعرفنا أن الإيمان بتاعنا ده ممكن في لحظة يروح أو ينقص أو يتلاشى يعني أنا جبتها بالدرجات بتاعتها أنا ما بقولش في كل واحد هيعمل كده لا ده احنا لسه عندنا بعض الضوابط والشروط ممكن واحد ما يكونش فاهم ممكن واحد ما يكونش عارف ممكن فيه ناس بتبقى عندها موالاة كاملة مطلقة وفيه ناس عندها موالاة خاصة بتفرق ده عن ده لكن اسمع الآيات تانية أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ازاي يا عم ده احنا ما بقول لك ايه انا بصدق الله يعني ده آيات يا عم الحاج هنشيلها هتتشال لأن القرآن العظيم مش ممكن حد يقدر يقرب منه ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنا بنقول عنه يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيد ما حركت أو حرفت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب في رسول الله ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد قد لامني فيه الجهول الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي النبي له معجزات ما حرفت أو حركت كلماته شلت يد الجاني وحد يقدر يقرب ولا حد هيقدر يقرب شلت يد الجاني وشاه المعتدي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بس خلي بالك يا شيخ ده أنا راجل يعني مسلم وأسلمت ما هو يما عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه دخل مصر الناس كتير دخلت في الإسلام من غير إجبار ودل على كده أن دول عاشوا مع دول ومحدش ضر حد من أهل الأقباط النصارى يعني اللي عايش في مصر دلوقتي مسلم ونصراني من أهل الوطن يعني ما طلعناهمش من بره ما جبناهمش في علب وحطيناهم هنا فالمواطن الموجود دلوقتي مسلم ونصراني ويهودي وغيره له حق المواطنة ولكن أصل المسألة أن البلد إسلامي إسلامي مش مزاجنا مش مزاجنا اسمع أخي الكريم ربنا بيقول إيه حتى لو كان اللي قدامك ده أقرب الناس ليك مش ممكن أبدا لواحد مؤمن كامل الإيمان إنه يواد أو يحب أو ينصر أو يعزز ويحترم من حد الله ورسوله في واحد يحد الله يحارب الله وما يحبش ربنا وأنا أحترمه لا في واحد يتقول على الله أنه ولد وأنا أحترمه لا ولا أحبه في واحد يقول على حبيب النبي محمد إنه كذاب وأنا أحترمه لا والله لا اسمع ماذا يقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله لا تجد قوما يؤمنون بالله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أخي الحبيب لا بد أن نعلم تماما أو تمام العلم أن هذا الذي نتكلم فيه في غاية الخطورة والأهمية للرجال اللي عاشوا وممكن يكونوا ماتوا هم مش عارفين الكلام ده بسبب إيه؟ بسبب هس وحدة وطنية بسبب هس عشان التألية بسبب هس الهلال مع الصليب بسبب يا حبيبي ماشي لكم دينكم ولي دين أنا أبلغ بأدب عالي عن ديني بس ما أخفيش حاجة ما أخجلش من شيء زي واحد يطلع على قناة من القنوات يقول أنا بخجل من كلمة الكفر في القرآن على من يقولون الله ثالث ثلاثة إزاي يا حبيبي تخجل تخجل من كلام الله سبحانه وتعالى عليهم أمال إيه اللي بنعمله إحنا عاوزين ناخد بس مكانه وخلاص والاعلانات تكتر طب هو كلامي انا اللي بقوله في التلفزيون ده يعني سبحان الله ايه يعني طلعت في التلفزيون يوم هموت والناس تنساني بعد كام سنه الله يرحم بقى ابن الجوزي لما كان بيقول بيقول في صيد الخاطر لما وجد مئات الالوف امامه مش في ميدان التحرير مئات الالوف امامه ومش رايحين منهم واحد ماسك عود ولا منهم واحد ماسك علم ولا منهم واحد ماسك مش عارف. منهم مئات الالوف بين باك ودامع وخاشع بل اسلم على يديه عشرات الالوف وقف بين الناس وهو بيخطب كده فبكى ثم لما بكى توجه إلى الله وقال يعني في معنى ما قال يعني إيه اللي هيفيدني لما كل الناس دي تنجو وأهلك ماذا سيكون من أمري إن نجا هؤلاء القوم وهلكت اللهم إن كتبت علي العذاب ناس فاهمة بتقول إيه اللهم إن كتبت علي العذاب فلا تعلم الناس بعذابي لو أنا يوم القيامة هتعذبني يا رب ما تعرفش الناس انك بتعذبني اوعى تفكر انه خايف من الخزي ممكن يكون خايف من الخزي اوعى تفكر انه خايف من العذاب اعتقد انه برضه فاهم في العقيده فاكيد خايف من العذاب بس اللي خايف منه اكتر ان الناس يوم القيامه يقولوا على ربنا اهو ده اللي خدمه ومع ذلك عذبه الله يعني حامل هم وغيران على كلمة تخرج على الله أي إيمان هذا قل لي يا رب لو عذبتني ما تعرفش الناس اللهم إن كتبت علي العذاب فلا تعلم الناس بعذابي حتى لا يقال إن الله عذب من دعا إليه وحتى لا يقال إن الله عذب من دل عليه قل يا رب داريني عن الناس عشان الناس ما تقولش خدم ربنا وبرضه ربنا عذبه غيران على الله واحنا نطلع نقول بيقف قدامنا الملايين انت قصدك ايه قصدك شهرة ولا قصدك مال عشرات الالاف اللي بتدفع في الشهر ليك تخليك تميع الدين انا سمعتك قبل الثورة بعشرة ايام تقريبا مع استاذ توفيق عكاشه بتقول للناس يلا روحهم امشوا يعمل لكم ايه اكتر من كده حط نائب وحط كذا وحط كذا سمعتك بودني وشفتك بعيني مش على الشاشه طبعا لانك اتصلت بيه كان اتصال هاتفي عشان اكون صادق بعدها يا راجل بعشرة ايام تطلع تقول انا كنت في قلب الثوره وانا المفوه الكبير ويجلس امامي ويصلي خلفي ملايين ثم بعد ذلك توالي وتخجل من كلمة الكفر في القرآن الكريم على من أشركوا أو من كفروا من أهل الكتاب مش ربنا قال كده في القرآن ولا إيه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين إذا من أهل الكتاب من هو كافر الله جل وعلا بيعلمنا أن احنا ما نثقش إلا فيه لا ينبغي أن نثق إلا في الله ومن أمرنا الله أن نثق فيهم ربنا يا حبيب قلبي بيقول في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى حتى تتبع ملتهم ما تقوليش بقى ده احنا عدنا راضيين عن بعض انا بصدق ربنا وما صدقش حد غيره الا اللي بيتكلم بكلام ربنا وبيتكلم بكلام حبيبه وحبيبكم النبي محمد ولابد ان احنا ما نخافش من حد ونعتمد على الله مش احنا قلناها ولا ايه اغنى عن المخلوق بالخالق تغنى عن الكاذب بالصادق من ظن ان الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق محدش هيرزقك غير ربنا ممكن يجيب لك يا رب اعصمني وإياكم أسأل الله أن يعافيني وإياكم من كل مرض هو مش ممكن يعطيك المال وفي نفس الوقت يسلب بركة المال منك أو من أحد أبنائك أو يصيبك بشيء من الأشياء عذاب مش حب أسأل الله لكل إنسان مسلم محترم إن أي حاجة تصيبه تكون من حب الله له وأسأل الله, الله أن يفرج همنا وهمكم جميعا يا رب ما نحملش هم حد وما نعتمدش على حد وما نخافش من حد لأن الله جل وعلا توعد بنصرة المسلمين الموحدين أخي الحبيب أخي الكريم هذه بين أيدينا علامات الله الله جل وعلا إذا تولاك ينصرك قال الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله جل وعلا يبين لنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني إن كنت خايف من الناس لا ما تخافش أقسام الموالاة عشان برضو الناس ما تنزعجش قوي وتخاف قوي أقسام الموالاة موالاة مطلقة عامة في واحد بيولي الكفار موالاة مطلقة عامة يعني إيه يعني رجل موافق على كل حاجة بيعملها الكافر ومقتنع بيها ولا يكفرهم وبيقولوا انهم كلهم على الايمان وهو متاكد ويعلم ان القرآن بيقول ان اللي ما يؤمنش بالرسول مش مؤمن وهيكون في نار جهنم خالد مخلد فيه ومع ذلك ينكر ما قاله الله في القرآن الموالاة المطلقة العامة دي كفر صريح هناك موالاة خاصة يعني واحد بيولي الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد زي قال الله قال الرسول والكلام اللي بينه الصحابة الكرام وعدم إضمار نية الكفر والموالاة لأن بعض الناس بيعيش باسم محمد وأحمد وعبد الرحمن وهو جواه إما يهودي وإما نصراني وإما بوذي وإما بهائي وإما مش عارف إيه دول بقى نقول لهم يعني ما نقدرش نتكلم في حقكم إلا بقال الله قال الرسول ما تيجوا بقى نبص كده شوية ونشوف صور من موالاة الكفار والمنافقين اللي يعمل ايه يبقى موالي اول حاجة الرضا بكفر الكافرين في بعض الناس عايشة يا حبيب قلبي مش عارف يقول لك ايه يعني هو مش مسلم اه بس ما شاء الله له في الخيرات ولما يموت حد عنده يبقى شهيد ايه المشكلة شهيد يا راجل اتق الله سبحانه وتعالى الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم راجل بيقول أنا لا أؤمن بالله يعني سبحان الله واحد بيقول أنا لا أؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما هو من أهل الكتاب يا مولانا أي نعم ومنهم من كفر منهم من كفر طيب أو الشك في شركهم واحد ما بيشكش في, في كفرهم وشركهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة يعني واحد يقول لك لا إيه ده إيه يعني كلهم على طريق واحد ما الكل بيعبد الله مش طالما كله بيعبد ربنا خلاص ممكن يكون جاهل مش فاهم لما نفهمه ويفهم ان عندنا نصوص بتقول غير اللي هو بيقوله ومصمم ده بقى موالي للكفار اسال الله ان ما ايه ما ي... م... لا يؤخذ الى الموالاه العامه المطلقه طيب قال تعالى في كتاب الكريم قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لما تقولوا لا إله إلا الله ما تقولوش إن مع الله ابن أو مع الله واحد تاني أو في آلهة متعددة وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم في قاعدة واحنا مش عاوزين نقف عند تفصيلها عشان ما يقولش بس شوف الناس عمالة تكفر وتعمل لا احنا بقول لك اهو من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم وهو يعلم أو صحح مذهبهم وهو عارف أنه مذهب كفر ومتأكد من ذلك ده إما جاهل أو هو مثلهم يا إما يكون جاهل يا إما هو في الأصل إيه مشرك أو كافر الله قال ذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه الآية التي تلوناها الصورة الثانية الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم وترك كتاب الله بعض الناس يقول لك من كتاب ربنا ما ينفعش امال ايه قانون فرنسي هو اللي ينفع امال ايه اللي ينفع القوانين اللي مش عارفين ناخد حقوقنا بسببها اللي سابت ناس بتوع غسيل الاموال على مستوى الجمهورية المصرية مثلا انا بضرب مثال بمصر وغيرها من الدول اللي اللي للاسف الشديد كثير منهم لم يكن أمين على أموال الشعب غسيل أموال بالمليارات وتجارة على الجيوش الإسلامية العربية من خلال ولاة الأمر حد يتاجر على نفسه تجيب الدبابة ب- مثلا ب 2 مليار مثلا يعني وهي ما ما تساويش مليار ونص تروح تبيعها هنا بعشرة على حساب مين والمين على حساب الطفل الصغير كم قتل من الأطفال ولما الناس تشوف الظالمين الذين أفسدوا في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله لما يشوفوهم هم بيتذبحوا قدامهم القلب الرهيف يشتغل والحنية ويا عيني على الإنسانية طب والأطفال اللي ذبحت والناس اللي كانت بتتعان في قلب الإدراج ما يطلعوش إلا بعد 40 سنة ناس تتعان في قلب الإدراج يتحط لهم الأكل من خلال ثقوب وعشان إيه نقموا منهم لأنهم يوحدون الله تحارب البنت المحجبة ويحارب دين الله سبحانه وتعالى في المساجد صدقت يا رب كل ما بقرأ الآية بقول سبحان الله ليه ربنا سبحانه وتعالى بيسيب بعض الناس ما بياخدهمش اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إيه يا عم هتحوشنا منين ولا منين وأينما تولوا فثم وجه الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله ده صورة من صور محاربة الله دول ايه نظامهم اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين ده لهم في الدنيا خزي في الاول ولهم في الاخره عذاب عظيم اخي الكريم من ضمن صور موالاه الكفار والمنافقين والمشركين صور منها على سبيل المثال لا على سبيل ال- الحصر المحبه والموده الخاصه يا سيدي انت بتجامله لكن ليه الحب ليه الهيمان اللي انت فيه ده مستبشر ساعة ما بتشوفه على الصبح العملية هتحلو والدنيا هتبقى تمام اصل حبيبي ده انا متربي معاه واحنا صغيرين ده احنا كنا في حارتنا ما بنفرقش بين فلان وفلان كوهين ولا محمد ومش عارف مين ولا لا ويبقى الناس فرحانة ده انا طول عمر ابويا كان قاعد مع فلان وطلع انت فرحان انت فرحان قول الله يرحم ابويا اسمع يا حبيب قلبي المحبة والمودة الخاصة ربنا نهى عنها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وأنا مش عارف إحنا هنولي مين الله ولا هؤلاء ولا الصحافة والإذاعة والتلفزيون والناس اللي قاعدة ده في واحد بيقول مين اللي كفر الناس اللي غير المسلمين اللي بيقولوا مثلا الله ثالث ثلاثة ومش عارف إيه واحد طلع منه يقول يا نهار أنا مش عارف أقولها والله مش عارف أقولها آه يا سبحان الله رأيت أحدهم يقول لأحد القساوسة وهو مقابله على فكرة ده في مؤسساتنا الرسمية الدينية واحد كبير مش عايز أقول اسمه أول ما قابله كده بيقول له وشك منور وشك يعني سبحان الله طالع منه نور ده يا راجل سبحان الله ومن ضمن صور الموالاة لأهل الكفر والمنافقين والمشركين الركون إليهم خلي بالك لحسن تمس ربنا يقول في كتابه الكريم إيه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون هتموت زي اللي مات وهتتحاسب لوحدك ومحدش هينفعك إلا الله سبحانه وتعالى من ضمن صور أيضا موالاه لأهل الكفر والمشركين اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيح مسلم والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين قال عاوز أجي معاك في المعركة قال له أتؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك ارجع فلن أستعين بمشرك ده كلام ده كلام النبي أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد ارجع فلن أستعين بمشرك يبقى احنا للأسف الشديد بنحدث بعض الأشياء من الولاء لغير المسلمين ونتبرأ من المسلمين تيجي على شيخ من المشايخ من أهل السنة يبهدلوه لو تكلم بكلمة في الخطأ سبحان الله ما ينيموش الليل إنما يجي على أهل الباطل ويدافع عنهم من ضمن صور الولاء الرضا بأعمالهم الواحد راح حاضر معاهم بقى في الايه في الترانيم اللي بيعملوها وفرحانين بقى وقاعدين كده والتلفزيون عمال يصور ويجيبوا من الناحيه دي ويجيبوا من الناحيه دي وايه بقى المشاركه الوطنيه وقاعد فرحان ده بيشرك مع الله ده بيقول مع الله ولد ده بيقول الله ولد سبحان الله رب العالمين وانت قاعد فرحان وانت مسلم موحد بالله ومقتنع الرضا باعمالهم أو التشبه بهم النبي محمد قال من تشبه بقوم حشر معهم واحد يقول ما أنا بلبس بدلة مولانا أنت قصدك تشبه ولا إيه الحكاية لا لا لا لأن ده زي أصبح معتاد في المكان بس خلي بالك لو قصدت التشبه يعني مشكلة ده مشكلة كبيرة جدا وذلك الشاب الجميل حبيبي يلي لابس فلنة ميسي بمس عليك الله يكرمك اخلع فلنة ميسي بحبه يا شيخ كرة القدم غيبت العقيدة اللي عندنا هتدمر الركن الخطير جدا من أركان العقيدة انت يا ابني اللي لابس ميسي وانت يا حبيبي يا, يا, يا مش عارف بتاعت مارادونا على كتافك بعشق ميسي سمعتها من واحد ده بيتخانق مع اخيه وممكن يضربه بالمطوه عشان ميسي سبحان الله فين عقيدة الولاء والبراء والله حاجة ما لو بتريك يعني, يعني لو جئنا حتى مجازا يا أخي ماله ب... يعني مش عاوز أجيب أسماء لأن مش حافظ إلا بعض الأسماء البسيطة يعني يعني سبحان الله ماله مال مال مال الناس المسلمة الموحدة بالله سبحانه وتعالى لو أنت يا سيدي انغمست في المسألة ديت وخلاص بقى وعايش في وهم كرة القدم يعني على الأقل والي واحد بيوحد الله واحد بيوحد الله يعني سبحان الله من ضمن صور المولاة أيضا التشبه بهم عامدا متعمدا احنا قلنا المولاة ديت مش كلها بتخرج من الملة لكن بتقلل الإيمان وبتضعف في منها درجات يعني في مثلا بعض الناس يولوهم في الايه في الألفاظ اللي بيتكلموا بيها تيجي تتكلموا يقول له خد الحاجة دي مغسي ايه مغسي مغسي بكو يا اخوي ما ينفعش ما ينفعش الله يكرمك جيت في مرة من المرات بصحي واحد لصلاة الفجر بقول له قوم يا حبيب قلبي يا شيخ مسعد طبعا هو مش شيخ مسعد أنور ده حبيب قلبي ده لكن في أخ كان حبيب ليا وأنا يعني استأذنته إن ممكن أبقى أشرح قال له بشرح يعني ربنا يهدي الجميع فبصحيه من النوم كده بيقول لي بيقول لي الساعة كام قلت له كذا قال لي آه شم- شالوه ملخ ده شالوه ملخ ده عبري يا ابني أنت بتقولها على أي أساس إن كنت تتعلم لغة القوم لتأمن مكرهم جاز ذلك إنما إحنا ليه دايما نرفع لغة القرآن من حياتنا إزاي يا أخوانا ما ينفعش لما واحد نزل من البلاد العربية المتعودين على اللغة العربية أول ما نزل آه، يسأل على أين شارع عبد الخالق ثروت قالوا لا والله مش هنا وهو ماشي فيه قالوا ده الشارع ده شارع عبد الخالق آه، ثروت ما هي هي بس مش عاوزين مش متعودين على اللغة العربية ايه بقى لازم نسمع التليفون بدل ما نقول السلام عليكم الو بيعجبني بعض الناس لما يرد عليه يقول له الو ورحمه الله يعمل لك ايه ايه الو دي عاوزين نرجع تاني نبعد عن التشبه بهؤلاء اعتز بنفسك انت مسلم انت مسلم لغتك العربي لغة الإسلام لغة ال- القرآن ربنا يحفظنا وإياكم ومن ضمن صور الموالاة في عجالة كده إن شاء الله إنك آه، توليهم أمرا من أمور المسلمين تديله بيت مال للمسلمين عشان يحولها على سويسرا تمسكوا حاجات تهم الأمة الإسلامية يوم يضعفها المفروض إن الإعزاز الإعزاز بيناقض البراءة منه فإزاي تعزه ما هو ده كلام يا إخوان مشايخنا الكبار يا ريتهم يتكلموا في المسائل دي هل الكلام اللي بنقوله ده من الكتاب والسنة ولا لا الإعزاز صورة من صور الموالاة ومناقض للبراءة منه طاعتهم فيما يقولون وفيما يشيرون مداهنتهم ومضاراتهم يعني الواحد يقول له لا ده انت كويس ده انت جميل لا يا حبيب قلبي آه تسميتهم بالسادة والحكماء يعني ايه الواحد سيادتك سيادتك ما, ما لا تسيد ال- الكافر ولا المشرك ولا سيادتك ايه مش سيادته آه التأريخ بتاريخهم من ضمن صور الموالاة يعني التاريخ اللي هو بيبين الطقوس والأعياد بتاعتهم طب لماذا لا نترخ بالتاريخ الهجري أدي دعوة عاوزين ندعو بيها ليه التاريخ الهجري الاستغفار لهم والترحم عليهم إن نحسب الأموات بتاعهم شهداء الانخراط في الأحزاب العلمانية العلمانية والإلحادية وصلنا لنهاية الأمر هقول كلمتين وأختم لا تقل من أين أبدأ لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية أحبائي الكرام لا تنسوا الركن العظيم من أركان العقيدة ولا تنسوا شرطا من شروط الإيمان ألا وهو الولاء لله ولرسوله ولأهل الإيمان والبراءة من الشيطان ومن أتباعه من الكفار والمشركين وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع نبي العالمين سيدنا محمد وفي ختام الأمر أقول أسأل الله لي ولكم حياة تسر الحبيب ومماتا يغيظ العدا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
لوجه الآبر صاحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة